أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله سؤالنا تقليدي عادة نسأله ولكن لنا فترة لم نتفقد أحوال القلوب اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك أن تعين قلوبنا على حبك وعبادتك ومرضتك نعم بعد رمضان وموسم الحج على وشك أن يدركنا هل من مشتاق اللهم بلغنا الحج هذا العام اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام إن بعض من في جيوبهم تأشيرة الحج آمنون وهم لا يدرون أن من كانت في جيبه تأشيرة العمرة لم يدركها فاللهم بلغنا الحج اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة نعم أيها الإخوة إننا بحاجة إلى تفقد القلوب لنواصل الطريق إن من استطال الطريق ضعف مشيه أصل من أصولنا فمن أصول الوصول إلى الله تعالى أن تستمر في الطريق قال الملك جل جلاله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن تستمر العبادة حتى تخرج روحك كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سمع في سكرات الموت يقول لا بعد لا بعد فسئل لم تقول قال يقول للشيطان فتني يا أحمد وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى تخرج حتى تخرج الروح إلى بارئها إننا في وصف الطريق إلى الله نعود مرة أخرى إلى أصول الوصول بعدما ذكرنا سبعة وعشرين أصلا زمان من سنتين أو ثلاثة أعود لأستزيد أصولا أخر لنستكمل المئة فأذكر الليلة أصلا جديدا وقبل أن أذكر هذا الأصل الجديد لابد ابتداء أن أذكر أن أصل أصول الوصول إلى الله هو ما ذكرناه في البداية كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل لا تنسى هذا الأصل أبدا كن واحدا لا تكن بوجهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في الدنيا بوجهين أتى يوم القيامة وله لسانان من نار نعوذ بالله من النار وأهلها نعم إننا بحاجة إلى أن نعيش بوجه واحد وجه العبد العبد في كل حياتك كن واحدا لواحد الإخلاص لا يفارق قلبك أبدا اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله وكما ذكرت في خطبة الجمعة أن الإخلاص ليس بمستحيل ولكنه صعب فالذي يقول لك الإخلاص سهل يخدعك والذي يقول لك الإخلاص مستحيل يخدعك الإخلاص ممكن ولكنه ليس وليس بسهل يحتاج إلى معاناة وكما ذكرت بالحرف وأي شيء في الدنيا اليوم سهل كل شيء صعب فلا بد أن يكون الإخلاص كذلك صعبا الشاهد كن واحدا لواحد على طريق واحد هذه ما قصدت العودة إليها أن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد ومتى رأيت نفسك التفت عن الطريق فكما ذكرنا الصراط مدحضة مزلة فتفحص أقدامك دوما هل أنت على الصراط؟ إن كثيرا من الناس وقد ذكرت هذا المثال من ذكره لأذكار الصباح والمساء اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك بعد فترة يفاجأ لو أنه راجع هذه الأذكار في كتاب أن الألفاظ تغيرت يفاجئ نفسه زود حرف زود كلمة نقص كلمة زود جملة اتغيرت الجملة نسي ذكر لذلك أقول دوما يجب عليك أن تراجع الأذكار من كتاب كل فترة كل شهر كل شهرين تقرأ أذكار الصباح والمساء من الكتاب أذكار الصلاة الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين من كتاب تذاكر تاني ليه؟ لأن من طول المشي تزل الأقدام وأكبر مأساة أن تزل قدمك عن الطريق وتتيقن أنك على الطريق ولست على الطريق نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان هذه هي المأساة الكبيرة تأمل قول المشركين في النار يقول ربنا سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ليقسم أمام من أمام الله وبين يدي الله والله ربنا ما كنا مشركين هو أشرك من حيث من حيث لا يدري هذه المأساة أنا أحبكم في الله حريص عليكم نبهتك كثيرا إياك حين أذكر الشرك أو الكفر ان تلتفت وتقول انا مالي يا عم المشركين دول حاجة والكفار حاجة انا موحد قد تكون مشركا وانت لا تشعر اللهم احينا على التوحيد اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ان من الناس اليوم من هو في شرك اكبر من شرك هبل شرك المال وشرك الهوى وشرك النفس الأمارة بالسوء ذكرت لكم مرارا أن بعض الناس يعبد نفسه يعبد اسمه هو مين يعبد شهواته يعبد آماله وينسى الله إذا صلى فإنه لا يصلي لله يصلي لهواه يصلي لشهواته وأهواه هذه ما أردت الرجوع إليها على طريق إيه واحد أصول الوصول التي نفصلها هذا التفصيل الطويل في مئة أصل كلها علامات فقط على الطريق علامات وإنما الطريق واحد الطريق واحد فإياك أن تزل قدمك عن الطريق وأنت لا تشعر وأنت لا تدري وأنت لا تعلم لذلك ينبغي أن نتفحص مواضع الأقدام كل فترة أين أنت من الله؟ كيف حال قلبك مع الله ما هي أعمالك مع الله أصل اليوم الذي نضيفه ليس دوما يبتلي ليعذب فقد يبتلي ليصطفي ويهذب الابتلاء أصل في خلق الإنسان قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بل في أصل الخلقة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قال سبحانه ولنبلونكم اللام ليه يا عم الشيخ محمد للقسم ونون التوكيد المشددة ولنبلونكم لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو ايه ها مش غريبة بقى لما اقول لك اخبارك ايه مع ربنا هي دي ونبلو اخباركم يعني نظهر نظهر اخباركم لابد ان اخبارك تظهر تبان هيجي معانا اصل من الاصول ان من اسر سريره البسه الله رداءها علانيه ان خيرا فخير وان شرا فشر كل اللي مخبيه في قلبك هيطلع قبل ما تموت خير هيطلع شر هيطلع بالابتلاء هي دي اللي بقول لك عليها ونبلو اخباركم الله سبحانه سميع بصير صح موحدين قل لا اله الا الله عليم قدير يعلم السر واخفى فربنا دلوقتي سبحانه وتعالى شايف تفاصيل خواطرك وربنا مطلع دلوقتي على دماغك انت بتفكر في ايه بتعلق على الكلام اللي انا بقوله ده بتقول ايه انت دلوقتي في نفسك ربنا شايفه ويعلمه ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك تضمر ايه فيبتليك ليظهر ما تضمر آه. اللهم انا نسالك الستر والعافيه ربنا سبحانه وتعالى من اكرامه لهذه الامه قلت لكم قبل كده الكلام ده في نحن امه مرحومه اللهم اجعلنا من امه حبيبك محمد من الامه المرحومه قلت ان من رحمه الله بهذه الامه ان الله عفى لهذه الامه عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او او تتكلم اللي جوه قلبك انت جواك نفسك تزني جواك عايز تسرق كذا جواك عايز تنهب كذا جواك جو ده حديث نفس جواك انك انت عايز وعايز وعايز وعايز جوا الكلام ده فين كله جوا قلبك ما نطقش معفو عنه عشان كده كتير من الناس اللي بيقول لي انا جوايا بحس بكلام ما اقدرش اقوله ما تقولوش وبتسال ليه اللي هم الموسوسين يعني ما تقولش ومعفو عنه لو نطقت بلسانك يبقى تتحاسب على الكلام ده لكن اللي جواك ده اللي هو جوه قلبك اللي انت ما نطقتوش مش هيحاسبك عليه ربنا طول ما هو جوه قلبك لكن هيبتليك ان ما طهرتوش انت جوه قلبك مثلا ما انتش راضي بقضاء الله وقدره مش راضي ماشي ادام جوه قلبك الكلام ده انت مش محاسب عليه لكن لو نطقت بكلمه فيها عدم رضا قد تكفر به لكن طالما الكلام ده فين جوه قلبك مش ايه مش هتحاسب عليه لان الرضا مش فرض الفرض الصبر ماشي فلذلك لكن لو انت ما طهرتش القذر ده يعني واحد جوه قلبه انه نفسه يزني في فلانه بيشوف افلام بيشوف تمثيليات بيشوف اعلانات بيشوف صور فقلبه تقذر بصوره معينه وفضلت في قلبه طول ما هي في قلبه مفيش حساب على كده لكن طول ما هي في قلبه يبقى لازم هتخرج لازم ربنا هيبتليه عشان ايه عشان تخرج فيفاجئ انه يلاقيها في وشه مثلا يعني يلاقيها في وشه كده قال لا يا ما انت كريم يا رب دي قصص واقعيه قلت لكم قبل كده ان ممكن ولد خريج كليه تجاره وقعد سنتين ثلاثه مش لاقي شغل وبعدين جاله جواب تعيين في بنك وهو اخ اتعرض عليه حرام كتير ومش راضي يشيل الجواب عم الشيخ يجوز اشتغل في بنك لا لا يجوز طب انا قاعد بقالي سنتين ثلاثه يا شيخ ما اشتغلتش و... والظروف صعبه والبلد ما فيهاش شغل نقول له يا ابني الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا ها آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء وانت هناك هتكتب ربا تحب تبقى ملعون لا والله طيب خلاص ربنا يفرجها وشال الجواب في جيبه كل شوية يعمل ايه يطلع الجواب اروح لا ما اروحش اروح ويجي يسأل ها يا شيخ حسين الشغل في البنوك حلال ولا حرام ها يا شيخ اسامه الشغل في البنوك حلال ولا حرام ها يا حسنين لحد ما يبتلى واحد يقول له لا يا ابني مش حرام حرام ليه نسيبها لليهود والنصارى لازم نبقى على ثغره ولازم نقوي اقتصاد بلدنا ولازم ولازم ولازم ولازم اه يا عم شيخ انا سالت واحد وقال لي يجوز الكلام ده وساخه في القلب لحد ما يبتلى زي ما اقول كده بواحد يحليل الحرام قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يا سباه لما تشوف الحلو وحش والوحش حلو نتيجة وسخة القلب اللهم طهر قلوبنا شوف نتيجة وسخة القلب وظلمة القلب لما نوصل لدرجة ان احنا نشوف الغلط صح والصح غلط ليه لان الجواب في جيبه حلها يعمل ايه كعب بن مالك لما جاله الجواب عمل ايه قال فقلت وهذا من البلاء فتيممت التنور فشجرته هي دي لازم تطلع اللي في قلبك وتحرقه قدام عينك ما شالش الجواب تحت مرتبة ما شالش الجواب في الدرج وفي الخزنة عمل فيه ايه ما قطعوش ورماه لان احيانا بتلاقي صاحبنا وشفت بعيني والله العظيم انه قطع الجواب ورماه وبعدين طلعه من الزبالة ولزقه وجاني بيه متلزق ولع فيه عشان ايه خلاص بقى تراب عشان كده قلت من زمان في التوبة كيف اتوب ان في مسائل في حياتك محتاجه قرار بتبقى في مسائل محتاجه ايه قرار وما ترجعش فيه تاني وتفضل انت تاجل القرار تاجل القرار لحد ما تموت وتموت وما خدتش اخطر قرار في حياتك نرجع لاصل المساله ان جوه قلبك مين مننا ما بيهمش او ما بيفكرش في معصيه كلنا مذنبين كلنا عصاة نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين المعاصي اللي بتخطر على البال دي علاجها حفظ الخواطر اللي احنا قلنا عليها بقى صون الإرادة قبضا نصون إرادتنا بقبضها لا ندعها تسترسل ما صنتش الإرادة أو تفلتت منك الإرادة فكرت بقت موجودة في قلبك يا جماعة قلت كتير الواد اللي بيعيش عشرين سنة في معاصي وذنوب اللهم توب على عصاة المسلمين او اقل او اكتر وبعدين يجي يتوب توبته الى الله ويفكر انه خلاص ساعة ما قال توبت بقى ولي من اولياء الله الصالحين لا ده انت كل واحدة شفتها في الارشيف لها صورة وكل معصية عملتها في الارشيف لها احساس في عقلك الباطن وزي ما قلت لك قبل كده ان احيانا بنفسر الاشياء اللي بنشوفها بناء على قاعدة البيانات الموجودة من خلفياتنا السابقة احيانا انا بخبط كده ما بفهمش بالبتاع الكمبيوتر ما بفهمش فاقعد اخبط كده مثلا فيقوم يروح كاتب لي ايه الكمبيوتر لا يعرف ماذا تريد قاعدة البيانات اللي عنده ما فيهاش ايه ما فيهاش الحتة دي اللي انت طالبها هو مش عارف انت عايز ايه نفس الشيء احيانا تقف كده لان قاعده البيت عندك ما عندهاش تفسير اللي انت ايه للي انت شايفه ده لكن اللي عنده بقى كم هائل من الرواسب السيئه اللهم طهر قلوبنا اه لما يشوف عربيه يقول اه اصل دي عربيه كذا بيعملوا فيها كذا عشان يتعمل فيها كذا وكذا دي واقفه كده عشان في كده وكذا طب عرفت منين ما انت فاهم كل حاجه عاملها اه موجوده قاعده بيانات بيفسر بناء عليها الاشياء محتاجين نطهر قلوبنا عشان ما تبتلاش لانك لو قابلت ربنا بالذنب ده مش انا لسه قايل لك لما اقول كفر وشرك ما تقولش مش انا عارف ليه لان ممكن تبتلى فتكفر وتقابل ربنا كافر تبتلى فتشرك وتموت مشرك نسأل الله العافية والسلام اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به فلذلك عايز أقول لك الابتلاءات اللي تنزل محتاجين نفهمها ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط البلاء لما ينزل عليك البلاء وقف كده وفكر من أين أتيت وأنا ابتليت ليه حفظتها لك قبل كده ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام انت قاعد تشتم الكلبشات الكلبشات ملهاش ذنب شوف مين اللي كلبشك هي دي ان انا محتاج افهم ما نزل قد يكون هذا البلاء منحه ونعمه وهديه وفضل ليس دوما يبتلي ليعذب فقد يبتلي ليصطفي ويهذب ممكن بيبتليك عشان يصطفيك ويهذبك ويجتبيك ويختارك ويرفعك ويعصمك ويعافيك وينجيك من ايه انت انت مش عارف انت مش عارف من ايه لان هي القضيه كلها انك مش شايف بكره ولا شايف بعده انت شايف ايه اللحظة دي قبل ما تيجي بلحظة مش شايفها شايف الماضي فلذلك لما ينزل البلاء محتاجين نفهم عن ربنا ابن الجوزي في صيد الخاطر بيتكلم على الابتلاء واول اصل نمرة واحد ان من عور البصيره من عور البصيرة أن تعامل الله سبحانه وتعالى على حال واحدة بعض الناس بيتعامل مع ربنا على انه كريم بس بس فمش منتظر حاجة خالص الا ان ربنا يديله ويديله ويديله ويستره ويعافيه ويكرمه ويوسع عليه ويرد عنه ويعليه و و ونسي خالص ان في المقابل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ما تبقاش اعور شايف ناحيه واحده فتح ان لازم تتعبد بالاثنين شكر النعمه والرضا بالبلاء الاثنين ما تبقاش اعور بتتعامل مع ربنا من حال واحده بس اللي هو عبد الرخاء عبد السراء فاذا ابتلي لم يصبر ابن الجوزي بيقول ايه يقول ليس في التكليف اصعب من الصبر على القضاء ولا فيه افضل من الرضا به يا جماعه المسألة احيانا الواحد بيقول كلمة واحس بعدها ان انا غلطان ان انا قلت الكلمة دي لان الكلمة دي مش كل الناس تتقبلها ولا كل الناس تفهمها زي ما هي احيانا تقرا في الكتب وتلاقي في كلام ابن القيم في عدة الصابرين او عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بتتقري كده وتتقري كده ان يقول ان الصبر ثلاث انواع الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلاء والصبر على البلاء اسهلها كل الناس تصبر على البلاء ولما يجي هنا ابن الجوزي يقول لك ايه بقى ده الصبر على البلاء اصعبها لان قصده مش مجرد صبر الحيوان ما احنا بنقول كده ان احيانا تدخل على بعض المرضى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وتقول له اصبر يقول له احنا صابرين يعني لو ما صبرناش هنعمل ايه انا هصبر غصب عني صابرين الصبر ده سهل جدا بقى ما انت هتضطر انك انت ايه تصبر لكن الصبر اللي تاخد بيه اجرك بغير حساب ده صبر تاني اللي هو الصبر الحقيقي مع الاحتساب حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى ان ابقى من جوه قلبي صابر قد اكون متضرر زي ما قلنا ان بياخد الدواء مر ويلاقيه مسكر اللي احنا بنقول عليها استمراء المر واستعذاب العذاب في حب الحبيب سبحانه ابقى بحبه هيجي معانا برضه في اصول الوصول ان شاء الله وكل ما اتى بقدر الحبيب حبيبه كل اللي يجي من حبيبك حبيبك فالصبر صعب ولا سهل اذا كان الصبر اللي هو الصبر الاضطراري سهل جدا مش زي ما بيقول لك كده طب ما انا اصبر انا لو ما صبرتش اعمل ايه يعني اخبط دماغي في الحيطه اصبر خلاص لكن الصبر الثاني اللي يبقى يري ربه الصبر سبحان الله العظيم ربنا مدحه سيدنا ايوب فقال انا وجدناه صابرا نعم العبد انا وجدناه هو ده الابتلاء اللي احنا بنقول يبتلي يعني يظهر ولنبلونكم حتى نعلم علم الظهور ان يبان هو انت دلوقتي لو حصل كذا وكذا تصبر يقول اه اصبر طبعا ده ايه بنسميه في فرق بين العزم على الصبر وبين الصبر قلت لكم قبل كده قصه الراجل اللي كان بيقول اللهم اني احببت حبا لم يحبكه احد قبلي فكيف ما شئت فاختبرني قال له انا بحبك حب ما حصلش فاعمل فيا اللي انت عايزه فابتلي بحصر البول نسأل الله العافية فكان يمشي في الأزقة والشوارع ودموعه تسيل على لحيته يقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب يا كذاب آه استغفروا لعمكم الكذاب وإيش معنى أطفال الكتاتيب الأطفال الصغيرين الذين لم يذنبوا دعاهم مستجاب عشان كده بقول لك لما تتزنق في حته لم العيال الصغيرين الاطفال دول واقعد ادعي وهم يقولوا امين استغفروا لعمكم الكذاب برضه ها الشاهد انك انت في عزم على الصبر لكن لما ينزل البلاء تصبر الله اعلم اللهم الهمنا الصبر وارزقنا الاحتساب ابن الجوزي بيقول ليس في التكليف اصعب من الصبر على القضاء ولا في التكليف افضل من الرضا به يبقى اصعب حاجه الصبر وافضل حاجه الرضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله يقول الشيخ فاما الصبر فهو فرض واما الرضا فهو فضل وانما الصبر لان القدر يجري في الاغلب بمكروه النفس وليس مكروه النفس يقف على المرض والاذى في البدن بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر فمن ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت أوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال فهو يصوغه أوان يستعملها ومعلوم أن البلور والعقيق والشبة قد يكون أحسن منها صورة غير أن قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي كعدمه ويلبس الحرير ويظلم الناس والدنيا منصبة عليه ثم ترى خلقا من أهل الله أهل الديانة والصيانة وطلاب العلم والدعوة مغمورين بالفقر والبلاء مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم ده كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر سنة 99 الراجل متوفى سنة 500 هجرية فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس ويبتدي بالقدح في حكمة الله شوف البلاء يجي ازاي بقى ابن الجوزي بيقولك هنا ان مش القضية انك انت يجي لك شوية برد ولا انفلونزا ولا والعياذ بالله حتى سرطان اللهم عافي كل مبتلى لا لا لا ده ممكن الابتلاء يجي لك في ايه في حتة صعبة قوي انك تشوف زي ما قلت كده خطبة كان اسمها حاجة تغيظ اه قلت واحد عمال يقول حاجة تغيظ حاجة تغيظ ايه يا ابني في ايه اللي يغيظ عيال راكبين عربيات عمالين يدوسوا الناس واحنا مش عارفين نركب الاتوبيس مش حاجه تغيظ قلت له لا تغيظ ليه وفضل يقول نماذج وامثله زي دي ناس بانيه بيوت سايباها فاضيه واحنا مش لاقيين شقه نسكن فيها عشان نتجوز مش حاجه تغيظ لا ما تقيس تغيظ ليه هي دي قضيه ان الغيظ القلب ده نتيجه تلمح حكمه الله في تنويع الرزق وملهاش حل انت مش لاقي لها حل فاهم ازاي زي ما قال ابن الجوزي بقى هنا قال لك تلاقي واحد مغمور بالدنيا لدرجة ان عنده ذهب مش عارف يوديه فين فبدأ يعملوا طباق يحطها في ال عاملين المقبض بتاع الحمام ذهب ولا مش عارف القعدة بتاع مش عارف ايه ذهب ولا مقبض الحنفيات ذهب طب لما يبقى في الحمام مقبض الحنفية ذهب ليه خبث او ابن الجوزي هنا بيقول ان هو مش عارف يعمل ايه ما هو لو في اشكال احسن من الذهب لكن هو عاملها ذهب ليه عبط ابن الجوزي بيقول هنا بقى تبان عبودية العقل قال فيحتاج المؤمن الى الصبر على ما يلقى في هذه الدنيا من الضر وعلى جدال ابليس في ذلك خلي بالك احنا في الاصل 28 ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب تحتاج انت انك تجادل ابليس ونفسك في فهم الموضوع شوف الشيخ بيقول ايه خلينا مع الشيخ يقول وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على اهل الدين ومما يقوي الصبر العقل والنقل اما النقل فالقرآن والسنة واحنا اهل السنة عندنا النقل مقدم على العقل النقل الاول اللي هو الايات والاحاديث يعني يقول اما القرآن فينقسم قسمين احدهما بيان سبب اعطاء الكافر والعاصي فمن ذلك قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم انما نملي لهم انما نعطيهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الايه في سوره ال عمران وقول الله تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وفي رواية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها يعني جعلناهم هم الأمراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وفي القرآن من هذا كثير الراجل سكت ما شرحش بيفكر ان احنا فاهمين صليت على الرسول ما هم كانوا بيعملوا كده زمان الخطباء والوعاظ يطلع على المنبر سيدنا النبي ما صلي عليه يقرا سوره قاف وينزل والناس فهموا كل حاجه خلاص اما النهارده فلازم نفصص ف يبقى هنستفيد من الثلاث ايات اللي الشيخ ذكرهم الايه الاولانيه ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم اوعى تفكر ان عشان ربنا اداهم فلوس يعني ده خير لا انما نملي لهم ليزدادوا اثما قلت قبل كده زمان سبحان الله العظيم كانوا يبعثوا في افغانستان ايام حرب الروس كان تلاقي فرنسا بعت قافله طبيه وادويه واكل للمجاهدين المسلمين وتلاقي واحد طبيب هناك متبرع رايح بيعالج ويعمل عمليات مجانا وقاعد متبهدل هناك وهو كافر نصراني تلاقيه طيب ده يجي يوم القيامه يقول له يا رب انا عالجت المجاهدين بتوعك اللي بيجاهدوا في سبيلك لازم ربنا ايه يسكته يقول له لا ما انا اديتك 1000 مليون جنيه ما انا عملت لك شهره وجات الجرايد صورتك والمجلات وظهرت في التلفزيون مش ده اللي انت كنت عايزه ان يقال عنك انسانيه اديتك فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي للكفار مش بيديهم عشان بيحبهم ولا بيديهم عشان خير لهم وانما بيديهم عشان بيزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما يبقاش لهم عند ربنا حاجه الايه الثانيه ولولا ان يكون الناس امه واحده سبحان الله العظيم قلت يا جماعه ربنا يثبت اخواننا المبتلين في دينهم اللهم ثبتهم وعافهم ونجهم اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب قلت الناس هناك بتراود دلوقتي في بعض بلاد المسلمين بتراود على دينها وقلت لو زوجتك وابنك حد راودهم على دينهم ها مليون دولار وتغير دينك ابنك يقول ايه مراتك تقول ايه سبحان الله العظيم كنت لسه بقرا قصه عجيبه جدا بس كده العمليه هتطول صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم كان في قطع طريق ومعاه تسعه كلهم عشره بيقطعوا الطريق واعجزوا الخليفه في زمن الحسن البصري اعجزوا الخليفه ان هو يقبض عليهم ويجيبهم ما عرفش يجيبهم في يوم الحسن البصري خارج لصلاه الصبح فوجئ بقاطع الطريق ده واقف بيبكي في الطريق فقال له من انت وما يبكيك قال له انا فلان القاطع الذي اعجز الخليفه وكنا نصعد هذا البيت فوضعت رجلي على جمر نار فسال شعر راسي فقلت سبحان الله هذه نار الدنيا لم اطقها فكيف نار الاخره وانا اريد ان اتوب اول فايده طلعت بيها من الموضوع قلت سبحان الله شوف رزق الحسن البصري لا كلمه ولا قال له ولا حاجه الراجل بيقول له انا عايز اتوب ربنا حط له حته نار داس عليه وهو طالع البيت حد كان بيتدفع على حاجه حط رجله على النار قال لك يا عايز اتوب فقال له الحسن البصري ان باب التوبه مفتوح ورحمه الله واسعه والله يقبل التوبه ممن اقبل عليه فاقبل والله يقبل توبتك قال خذني معك الى المسجد ثم نادى على اصحابه التسعه قال انا تبت الى الله فانصرفوا الى حال سبيلكم لست معكم قالوا كنت اميرنا في الحرام فانت اميرنا في التوبه معك الى المسجد ومضوا الى المسجد واستاذن لهم الحسن من الامير فعفى عنهم ونودي بالجهاد فخرج العشرة فقالوا كنا كتيبة في الدنيا فجعلونا كتيبة إلى الآخر فجعلوهم كتيبة العشر وحدهم بعيدا عن جيش المسلمين قالوا لهم احنا فساق وفجار وملناش حسنات وقد نكون سلمة في صفكم فكونوا أنتم المؤمنون الخل الصف ودعونا نحن وحدنا صف حتى إذا انهزمنا قتلنا فكسبنا الشهادة فجعلوا صفا وحدهم وكان هذا في حرب الروم فأقبل الروم بكتيبتهم يتدافعون فقال لهم أميرهم لقد كنا أشداء جلداء في الباطل لم يقدر علينا أحد أفي الحق يقدر علينا كافر والله لا يكون فدخل العشرة في وسط جنود العدو فكسروهم ردوهم وفي اليوم الثاني نفس الشيء وفي اليوم الثالث نفس الشيء فبلغ ذلك كانت حرب الفرس الظاهر رستم فقال من هؤلاء العشرة الذين يكسرون جيشا قال والله لا ندري قال كمنوا لهم فكمنوا لهم سبحان الله العظيم عملوا لهم كمين ودخل الجيش فكسروهم فأتى الكمين فحصرهم وحمل العشرة إلى رستم واحنا ايه اللي ودانا الحتة دي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له من حوله لو راودتهم فتنصروا وقد علمنا منهم أنهم حديث عهد بتوبة فاعرض عليهم المال تفتنهم ويكونوا معنا نستطيع بهم أن نهزم العرب فعرض عليهم مليون اثنين عشرة عشرين وهم أرشخ من الجبال وكانوا لا ينطقون بحال سبحان الله العظيم كنت بنصح أحد إخواننا جاي له شغل حرام يعني هو راجل بيعمل شنط فجاي له شغل انه يعمل الشنطة وعليها صورة واحدة فيجوز يا عم شيخ لا لا يجوز يا ابني طب اقول لهم الدليل ايه ما تقولش ادلة مش هعملها لان اللي هيقعد يقول ادلة ما التاني ايه هيفتنه احيانا بتحتاج الى الايه مش عارف هفضل اعلمك لحد امتى احيانا تقول لمراتك اعملي كذا او ما تعمليش كذا في الشرع في الدين يعني في الحق وهي تقول طب ليه ما فيش ليه هي كده انا حياتي كده مش هينفع في عيشتي الا كده ننفع كده وخلصت لكن لو هنفضل نناقش ونجادل كتير هتفتن وكتير هترجع في كلامك انا بقول لما يكون معاك الحق معاك الدليل والصواب والحق فلذلك احيانا تحتاج تسكت فدولك لسه حديث عهد بتوبه فكان كل ما يجي يجادلهم طب يتكلموا ما يفتحوش بقهم خالص ولا كلمه فسجنوهم وبداوا يغروهم بنساء فابوا وامتنعوا وانصرفوا فقالوا عذبوهم فعذبوهم فبداوا يقتلوهم واحد واحد وقالوا سيبوا اميرهم ده للايه للاخر قتلوا تسعه وفضل الامير فالوزير بتاعهم قال له ايه قال لرسم اديني الامير ده وانا عندي بنتي لعلها تستطيع ان تغير دينه وازوجه منها قال له خلاص خده فاخذوا الى بنته نهاية القصة طبعا لان انتوا بتوع قصص عايزين الاخر نهاية القصة ان بدل ما هي تفتنه هو فتنها وخدها وزوغه ورجعوا على جيش المسلمين واسلمت واتجوزها وعشان كده قامت الحرب صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد يا اخوه اصل الظاهر الموضوع ده هو كده على طول سبحان الله العظيم اللهم لك الحمد الشاهد اللي كان قصدي منه ان لو حد تعرض لمثل هذه الفتنه بالفلوس وبالفتن انه ينقل عن دينه يعمل ايه يا ترى هتثبت عارف حلها ما تناقشش وما تجادلش وما تتكلمش وما تتمنظرش انكسر وقول يا رب زوجتك وولادك محتاجين انهم يفهموا المعنى ده يوصل لهم المعنى ده الشاهد ان لولا ان يكون الناس امة واحدة ده السبب بقى في الموضوع لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لو ربنا قال اللي يكفر هنعمل له بيت ذهب ونديله مليون جنيه ذهب حد في مصر يكفر يا جماعة اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان هو ده اللي بقوله دايما ان احنا محتاجين شباب لا تهتز قلوبهم عند بارقة السيوف ولا عند لمعان الذهب تبقى القلوب ثابتة اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها الترف نعوذ بالله من الترف وأهله الترف وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية افتكر المال برضه واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين الترف وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها هي دي المأساة الترف ان يعيش ناس في ترف فيعبدون الترف فهذا في القرآن كثير وهذا كان القسم الاولاني اللي هو ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم القسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى قال سبحانه ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وقال سبحانه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا الشاهد ان أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يبقى المؤمن بيبتلى ليه للجنة يا جماعة أنا نقيت النوع ده من الابتلاء مخصوص للواقع اللي احنا عايشينه عايزين نفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه اللي بيحصل ده اولا بيحصل بقدر الله ولا لا بقدر الله ربنا شايفه وسمعه ولا لا شايفه وسمعه سبحانه وتعالى ربنا اللي قدره وربنا اللي قضاه وهو يحدث تحت عين الله ربنا شايف اللي بيحصل ده وسبحانه وتعالى قادر قادر ان يزيل هذا الامر قادر انه ينتقم وينتصر يقول الشيخ وأما السنة فمنقسمة إلى قول وحال اللي صبرك بقى أما الحال فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه فبكى عمر وقال كسرى وقيصر في الحرير والديباج فقال له النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم دنيا وأما القول فكقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يبقى سنة حال شوف سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان ايه سبحان الله ما ملأ بطنه من الدقل صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير وصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيته اذا سجد السيدة عائشة نايمة تحتاج تلم رجليها عشان يسجد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى التضييق على المسلمين او على المؤمنين او الموحدين او الاتقياء او الصالحين ده امر ايه ده سنة ربنا سبحانه وتعالى كده مش غضب اما القول فلو الدنيا دي تستاهل ما كانش اداهم انما اداها لهم عشان ايه لانها ما تستاهلش لانها ما تستاهلش واما العقل احنا قلنا النقل بقى الكتاب والايه والسنه العقل بقى نفكر فيها ازاي يقول الشيخ فانه تقوى عساكر الصبر بجنود منها ان يقول قد ثبت عندي الادله القاطعه على ان الله حكيم ففي هذا الامر حكمه وإن لم أعرفها فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه العقل الجاهل خللا يبقى أسلم في الأصل ربنا حكيم ولا لا حكيم يبقى أي شيء بيحصل ربنا له فيه حكمة ظهرت لي الحكمة خير وبركة ما ظهرتش يبقى أنا لما بفهمش لكن الأصل يظل على أنه حكيم ومنها أن يقول ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع هي بسط في المعنى لأن بسط يد العاصي توجب عقابا طويلا وقبض يد الطائع تكثر انبساطا جزيلا فزمان الرجلين ينقضي عن قريب والمراحل تطوى والركبان في الحثيث وغدا ترى سبحان الله هو النهاردة عنده ملايين وعربيات وبيتنطط ويروح ويجي يشرب زي ما هو عايز وياكل زي ما هو عايز ويلبس زي ما هو عايز ويعمل معاصي زي ما هو عايز وبعدين يتسجن في جهنم كلها كام ستين سنة كمان ستين سنة سبعين مية يا عم مئة سنة كمان وبعدين ايه نار الله المؤصدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مؤصدة يعني ايه مغلقة في عمد ممددة هيكتف خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون طيب والثاني كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يشرب خمرة ويلبس حرير ويبقى عنده 3000 حرية عين 3000 لا أكثر من كده بكتير آلاف مؤلفة يبقى اللي انت شايفه النهارده ده بيعمل اللي هو عايزه هيجي عليه وقت قريب ما يعملش اللي هو عايزه واللي انت شايفه مش قادر يعمل حاجة خالص هيجي عليه وقت لهم فيها ها ما يشاءون والوقت ده قريب ثم إلى الأبد اللهم ارزقنا الجنة يا رب إلى الأبد ده ستين سبعين تمانين مئة سنة مية وعشرين سنة يا سيدي محدش قاعد يعيشهم النهاردة وبعدين إلى الأبد في سجن وانت خليك مسجود ستين سبعين تمانين تسعين مئة سنة وإلى الأبد لك ما تشاء اختار ايه سبحان الله هو ده العقل اهو ومنها أن يقول ثبت أن المؤمن بالله كالأجير وأن زمن التكليف كبياض نهار انت دلوقتي شغال خدام عند ربنا وعمرك ده هو النهار سبحان الله ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب انت شغال خدام الخدامين لهم ايه لهم لبسهم ما ينفعش انك انت تلبس لبس البشوات وانت شغال خدام بل ينبغي ان يصابر ساعات العمل فاذا فرغ تنظف ولبس اجود ثيابه فمن ترفه وقت العمل ندم وقت تفريق الاجره وعوقب على التواني فيما كلف فهذه النبذه تقوي ازر الصبر وازيدها بسطا نزود حته كمان وازيدها بسطا فاقول اترى اذا اريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق اقوام يبسطون ايديهم لقتل المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى قال كده قال سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء طب الشهداء يجوا منين اذا محدش قتلهم ربنا يريد شهداء الشيخ يقول ايه افيجوز ان يفتك بعمر الا مثل ابي لؤلؤه وبعلي الا مثل ابن ملجم افيصح ان يقتل يحيى بن زكريا الا جبار كافر ولو ان عين الفهم زال عنها غشاء الغشا لرايت المسبب للاسباب والمقدر للاقدار فصبرت على بلائه ايثارا لما يريد ومنها هنا ينشا الرضا وصلت هي دي قيل لبعض اهل البلاء ادعوا الله بالعافيه فقال احبه الي احبه اليه قلتها في من ربك قريب ان سيدنا سعد بن ابي وقاص كان بيدعي للناس ان ربنا يشفيهم وكان مستجاب الدعوه سعد بن ابي وقاص وكان كان ابتلي بالعمى في اخر حياته قال له ابن أراك تدعو للناس هل دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك فقال قضاء الله أحب إلي من بصري هي دي انك تحب قضاء ربنا لأنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وثني وثني يعني النوم يعني يقول الشيخ لما انتهيت من كتابة الفصل المتقدم كتاب صيد الخاطر كتب الفصل اللي فات ده يقول ايه هتف بي هاتف من باطني لقيت حد بيقول لي من جوايا دعني من شرح الصبر على الاقدار فنحن ان شاء الله صابرون وصف لي حال الرضا اذا كان ده حال الايه الصابرين امال الرضا بقى يبقى ايه فاني اجد نسيما من ذكره فيه روح للروح فقلت ايها الهاتف اسمع الجواب وافهم الصواب ان الرضا من جملة ثمرات المعرفة فاذا عرفت الله رضيت بقضائه وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي اما العارف فتقل عنده المرارة فان حلاوة المعرفة تغلب فاذا ترقى بالمعرفة الى المحبة صارت مرارة الاقدار حلوة كما قال القائل عذابه فيك عذب وبعده لاجلك قرب وانت عندي كروحي بل انت منها احب حسبي من الحب اني لما تحب احب قال بعض المحبين ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك اه ممكن الفعل واحد يعمله يبقى قبيح وحبيبك يعمله يبقى ايه زي العسل يبقى حلو جدا هي دي درجة الرضا لما تعرف ربنا فالأقدار تتجرعها على مرارة لما تزيد المعرفة حلاوة المعرفة حلاوة معرفتك بربنا تعمل ايه تضيع المرارة لما تحبه بقى ما يبقاش في مرارة يبقى كله حلو يبقى كله حلو قصة أحد السلف إنه كان بيعدي على صاحب له يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه كل يوم يديله عنب يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه في يوم من الايام مراته قالت له انت بتوكل الراجل وما بتاكلش معاه ما تاكل معاه من اكرام الضيف ان انت تاكل معاه فجاي ياكل معاه لقاه مر والتاني كان عمال ياكل قال له لا انت ازاي بتاكل ده وهو مر كده ما قلتش ليه قال له ما انت ياما وكلتني حلو ايام طويله لما جه يوم مر اقول لك مر وصلت ما ياما وكلك حلو لما مررت يوم الحلو اللي فات يحليها ما تصوتش بقى قال فصاحبي الهاتف حدثني بما ارضى قدر اني ارضى في اقداره بالمرض والفقر افارضى بالكسل عن خدمته والبعد عن اهل محبته قلت له نعم ما سألت فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو شهيد ارضى بما كان منه ولا ترضى بما يكون منك ارضى بما كان منه الأقدار وما ترضاش باللي انت بتعمله الكسل والتخلف إليك منسوب فلا ترضى به من فعلك كن مستوفيا حقه عليك مناقشا نفسك فيما يقربك منه غير راض منها وإن قدمت رضاك عن نفسك دليل عدم رضاه عنك أما ما يصدر من أقضيته المجردة التي لا كسب لك فيها فكن راضيا بها ذكر أن رجلا من العباد جلس على مزبله يلتقط شيئا يأكله فقيل هلا سأل الله تعالى أن يجعل رزقه في غير هذا فقال إن الراضي لا يتخير ووقع الرضا ضرورة ينبغي أن يتغير يعني ما يقعدش على المزبلة ويأكل لا وإنما ينبغي أنه يتحرك ويعمل ما يقنعش ضرورة ما يرضاش مضطر رضا الحيوانات وإنما خذ بالأسباب واعمل بها وكن رزقك من حلال واستمتع بنعم الله عز وجل ولا ترضى من نفسك بالتواني والكسل فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة لأن ذلك يورث المحبة قال تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فذلك الغنى الأكبر ووافقراه ده ابن الجوزي بيقول ووافقراه يا فقري إلى هذا الغنى فبيسمع وبيبصر اللهم اجعلنا منهم نكتفي على عنصر واحد النهاردة وبقيت أربعة عناصر في هذا الموضوع الثاني منها يأتينا بقدر الله عز وجل إن شاء الله من يتصبر يصبره الله أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله وعليكم